أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذه هي الحلقة الخامسة عشرة في شرح العقيدة الطحاوية نسأل الله أن يتقبل منا عملنا وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل واقفون منذ مدة مع قضية الرؤية رؤية الله في الجنة اللهم لا تحرمنا منها اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء وضرة ولا فتنة مضلة قال الشيخ والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه يقول الإمام الطحاوي تكملة لهذا الكلام ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام لك بقية كلام الطحاوي يقول إيه اسمع كلام خطير جدا سبحان الملك يقول فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية معنى الرؤية إيه؟ إذ كان تأويل الرؤية تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إذ كان تأويل الرؤية بإيه؟ بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل كلام زي الفل يا دي عصام بس للعالم اللي بتفهم يا ترى انت فاهم طب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما احنا ماشيين حته حته بالراحه وعلى مهلنا وبتبسيط المساله ما زلنا نتكلم في قضيه الرؤيه كلام الشيخ يقول ايه وتفسيره تفسير الرؤية على ما أراده الله وعلمه لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا بمعنى لا نحرف كلام الله ولا كلام رسوله عن مواضعه فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة أما المخالف فهو تأويل فاسد فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي فإن هذا لا يقصده المبين ما تصلي عليه ما على الرسول إلا البلاغ الايه المبين الواضح الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى عشان كده يقول لك طب ما اهل السنة عندهم تأويل نقول اه تأويل يقتضيه السياق زي ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو ها رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم احنا بنقول هو معهم بعلمه واحاطته هيجي الناس بقى الاشاعره والماتريديه يقول لنا الله طب ما انتوا كمان بتقولوا بتاولوا يقول لا اصل ده يقتضيه السياق منين جبته بعلمه ان الايه اولها علم واخرها علم فعلمنا انه اراد بذلك معيه العلم يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يبقى أولها إيه وآخرها إيه إن الله بكل شيء عليم يبقى المقصود بالمعية معية إيه علم جبناها من عندنا ما جبناهاش من عندنا هي كده إن يقتضيه السياق وهو ده التأويل الصحيح إن يبقى في الآية أو في الحديث قرينة تدل على أن هذا يؤول لكذا أما التأويل بغير قرينة يعني ربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إيه القرينة بقى اللي تنفي النظر إن ذاك النظر بالعينين إلى وجه الله الكريم إيه القرينة مفيش قرينة يبقى كده تأويل فاسد ما يبقاش تأويل زي ما الشنقيطي عليه رحمة الله يقول ايه ده ما يبقاش تأويل يبقى تحريف يبقى كده تحريف ف قال هنا الراجل كلمة جميلة قوي ابن ابي العز الحنفي بيقول ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ المبين فمن بلاغ المبين الا يوقع السامع في اللبس والخطأ ما ينفعش نقول لك كلام يحتمل عشان كده كتير بقولها للاخوه اللي بيخطبوا الجمعه وبيدوا دروس انك لازم لما تقول كلام ودي اول حاجه اتعلمتها في حياتي اول مره في حياتي اطلع اخطب جمعه الوالد عليه رحمه الله وانا بحط رجلي على المنبر راح شدد الجلابيه رحت راجع لورا تاني نعم قال لي مش مهم انت قلت ايه المهم الناس فهموا ايه وصلت اه يعني انت ممكن تقول كلمه الناس يفهموها على غير مرادك مسؤوليتك والدليل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى قال له بئس خطيب القوم انت قل ومن يعصي الله ورسوله لكي يفرق بين حق الله وحق ايه الرسول فلا يوهم مشاركتهما الاثنين زي بعض فهي دي فاذا كان الكلام ده في الخطيب يبقى في الرسول اللي عليه البلاغ المبين ايه من باب ايه من باب اولى ما يقولكش كلام يحتمل وانما كلامه كله واضح عشان كده كتير في الحجه اقول للناس إذا كان يجوز في الصلاة إن احنا نقول يجوز كذا ويجوز كده لأن الرسول عمل ده وعمل ده صلى الرسول صلى 20 سنة صلى الله عليه وسلم أو أكثر فصلى كتير فواحد شافه بي اه مثلا بيحرك أسبوع واحد شافه ما بيحركوش نزل على إيديه ونزل على ركبه ده يجوز وده يجوز لكن حج مرة واحدة فما ينفعش إن احنا نقول إيه ده ينفع وده ينفع هي حجة واحدة وقال خذوا عني منسك يبقى زيه بس هي حاجة واحدة صح والباقي كله والباقي كله غلط طب الناس هيموتوا يا عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان على ايامه 140 الف النهارده 3 مليون الرسول لما حج كان عارف ان هيحج بعد منه 3 مليون وقد يكون بعد كده هيبقى فيه اكتر كان عارف لان الرسول يا ايها الناس اني رسول الله ايه اليكم جميعا هو يعلم انه مبعوث للناس الى يوم القيامه فبيشرع للناس الى يوم القيامه مش بيشرع لل 140 الف اللي كانوا معاه فهو حد يفهمك غلط ان لا ده احنا دلوقتي الوضع مختلف عن ايام حج النبي لا هو الرسول كان شريعته للناس بتوع النهارده وبتوع بكره وبتوع بعده الى ان تقوم الساعه نقولها بقى امرنا الله سنموت ولا حاجه اه طب والناس اللي بيموتوا ما يموتوا ولو عملوا 100 كوبري برضه الناس هتموت ايه رايكم بقى اعملوا كبار الدنيا كلها وبرضه الناس هتموت ليه اصل دي رساله ربنا سبحانه وتعالى بعتها للعالم اجمع ان المسلم تهون عليه روحه في طاعة الله يعني رمي السنة دي اسهل من السنة اللي فاتت والسنة اللي فاتت اسهل من السنة اللي قبلها والناس ما ماتتش غير السنة اللي فاتت والسنة دي بعد توسيع المرمى وتعريض الشاهد ومش عارف ايه وتنظيم الناس والعساكر اللي بالالاف اللي واقفين الناس ماتت وحتى الناس اللي ما ماتتش في مرة عند ال عند الرمي ماتوا ايه عند كوبري معيص وقع على الكوبري من فوق عليه حق الناس هتموت مالكوش دعوه احنا ما بنقولش موتوا الناس ما بنقولش خليكم همج ودوسوا برجليكم ما بنقولش كده لكن بنقول اذا حصل القدر فنحن راضون بقدر الله ويا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما حد طيب يطلع من يوم عرفه يروح يموت ما قصدناش بنقول موتوا يا جماعه مش قصدي كده خالص وانما قصدي هذا قدر ورساله مبعوثه من الله للعالم فلا تفسدوا هذه الرساله نرجع تاني فان الله انزل كلامه بيانا وهدى فاذا اراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل احد لم يكن بيانا ولا هدى فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء يعني لما نيجي يقول لك إيه والتأويل هذه الآية يعني شرحها تفسيرها تقريبها للفهم مش إنك أنت تألف حاجة جديدة ما قالش عنها الله ورسوله وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وصله له حلوة دي ممتازة رائعة خلي بالك منها يقول لك ايه نحمله على كذا نتأوله بكذا قلت كده قلت له يا ابني حلق اللحية حرام وإعفاء اللحية فرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى أرخوا اللحى أرجوا اللحى وفروا اللحى أربع ألفاظ منهم ثلاثة في صحيح البخاري قلت له أي حد في الدنيا بقى يجي يقول لك قال رسول الله احلكوا اللحى هيقول لك كده أمال هيقول لك إيه اللي بيقول يجوز حلق اللحية هيقول لك إيه أقول نحمله على كذا نحمل صح كده يقول لك اعفو اللحى ده امر النبي نحمله على كذا نتاوله بكذا آه الظروف كذا وكذا آه عمر ما هيقول لك قال ايه مش ممكن مش هيقول قال رسول الله عشان كده هوى كلامه هوى ولا يحرك شعره في صباع رجلك الصغير خلي اللي يقول يقول احنا بنقول قال ايه قال رسول الله بس واللي هاتولي قال رسول الله سبحان الله العظيم الامام احمد قال لهم كده لما كان بيقول كلام الله غير مخلوق يقولوا له مخلوق ائتوني ائتوني بكلمه اقول به اقول ازاي اللي انتوا بتقولوه ده من غير دليل ادوني كلمه اقول بيها ادوني قال الله ايه قال انا بقول لكم قال الله وقال رسول ادوني قال الله وقال رسول فكلمه جميله قوي من ابن أبي العز الحنفي شرح الطحوية وبيقول إيه وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا نتأوله بكذا منازعة لله ورسوله تحمله ليه وتتأوله ليه قال الله تعمل ايه سلم فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم الكلام ده يا جماعة في زماننا صعب سبحان الله العظيم وبقى إشكال عشان كده كلام ابن القيم أحيانا أنا بحبه الله يرحمه رحمة واسعة ابن القيم فلاقي في كلامه شفاء بعد كلام الله ورسوله طبعا له قصيدة أكثر من 2000 بيت مش كده ولا مش عارف عددها قد إيه اسمها القصيدة النونية ذكر فيها عقائد المسلمين فأنا عايز أقرأ لكم فيها ثلاث مواضع مستعدين المستعد يرفع ايده اسبوع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مستعدين عمرنا كله لله آه، يقول ايه هذا وللمتمسكين بسنة المختار اللهم ارزقنا العمل بالسنة يا رب هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان فروى أبو داود في سنن له ورواه أيضا أحمد الشيباني أثرا تضمن أجر خمسين امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن إسناده حسن ومصداق له في مسلم فافهمه بالإحسان إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهان بيشير إلى حديث النبي ما صلى عليه عبادة في الهرج كهجرة إليه عمرك شفت حديث تساق في الشعر بالطريقة دي راجل سبحان الملك يقول هذا فكم من هجرة لك أيها السني عشان لما بقول لك يا سني ما تزعلش ها؟ هذا وكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني مش أمنية بقى أنك أنت تهاجر لا ده أنت إقامتك للسنة في وقت الهرج ده إيه هجرة هجرة هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان في أجل محيي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجنان هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان فلذاك لا يدرى لا يدرى الذي هو منهما قد خص بالتفصيل والرجحان ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني يشير لحديث إيه أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير فالاثنين خير الأول والثاني والوسط ذو سبج فعوج هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران ثم يقول ابن القيم في موضع آخر من النونية في رؤية الله عز وجل ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وإيه هي الزيادة وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن رواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان وهو المزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد مين اللي قال كده أبو بكر الصديق رضي الله عنه صح عنه الإسناد وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من الفرقان ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنضرة بجنان وأعاد أيضا وصفها نظرا وذا لا شك يفهم رؤية بعيان وأتت أداة إلي إلي لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان وإضافة لمحل رؤيتهم بذكر الوجه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وإضافة لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية لجنان ما في الجنان من انتظار مؤلم واللفظ يأباه لذي العرفان لا تفسد لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يا فرقة الروغان ما فوق ذا التصريح شيء ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان لو قال أبين ما يقال لقلتم هو مجمل ما فيه من تبيان سبحان الملك يقول الشيخ ولقد أتى في سورة التطفيف سورة المطففين ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن مش كده اللي هي ايه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فيدل بالمفهوم عندنا منطوق ومفهوم المنطوق اللي هو كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون المفهوم عكسه بقى إذا كانوا دول محجوبين يبقوا التانيين ايه ناظرون فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن في آخر السورة أتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوا هم منهم على الإيمان وأثابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان وروى ابن ماجة مسندا عن جابر خبرا وشاهده ففي القرآن بينما هم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني إذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمن سلام قولا من رب الرحيم في سورة ياسين من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان في ذا الحديث علوه ومجيئه وكلامه حتى يرى بعيان هذه أصول الدين في مضمونه لا قول جهم صاحب البهتان اسمحوا لي بموضع ثالث بعد موضع الرؤية للتحفيز بقى وبه نختم يقول الشيخ بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا وليس باليقظان انت مؤمن دلوقتي انك هتشوف ربنا في الجنة مصدق بيقين هذه طب نايم ليه غافل ليه كسلان ليه اذا كان الوعد انك تشوف ربنا عايز ايه تاني مش شغال ليه بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا وليس باليقظان بل قلبه في رقدة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان تالله تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه ده احنا بنقول لك كلام لو الكلام ده اتقال لحجر يا راجل كان رق جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقي من الكسبان لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجان لو هزك الشوق لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالاهوان او صادفت منك الصفات حياه قلب كنت ذا طلب لهذا الشان خود تزف الى ضرير مقعد يا محنه الحسناء بالعميان خود عروس جميله رائعه وبتزف الواحد اعمى واني محنه انتوا فاهمين ولا خود تزف الى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان شمس شمس لإنين تزف إليه ماذا حيلة العنين في الغشيان ماذا حيلة العنين في الغشيان يا سلعة الرحمن لست رخيصة يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا إلى رب العلا بمشيئة الرحمن فاتعب اتعب نظرية التعب فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني وإذا أبت ذا الشأن نفسك فاتهمها وإذا أبت ذا الشأن نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذان والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زمان فاعلم بأن العين قد عميت فاعلم بأن العين قد عميت فناشد ربك المعروف بالإحسان واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان واسأله واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أوان والله والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران لكنما لكنما أخشى انسلاخ القلب والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران لكنما لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم الوحي والقرآن ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن نفسي أكمل وكل الكلام جميل ولكني أكتفي على هذا وهي دي العقيدة مش ان احنا نقعد نناقش قول الجهمية والمعتزلة في رؤية الرحمن وإنما وإحنا بندرس العقيدة رؤية الرحمن أن يرق قلبك ويلين جلدك وتفيض عيناك شوقا ثم تعمل أحبكم في الله والسلام عليكم